أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا الدرس الثاني والعشرون من دروس الطحاوية نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر نفوسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقفنا عند قوله في الفقرة الثامنة والأربعين من فقرات العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي والشفاعة التي ادخرها لهم ادخرها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي ذلك في الأخبار قال الشيخ في الشرح الشفاعة منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة الشفاعة الأولى متفق عليها ولم ينكرها أحد إلا جهال عصرنا من المدرسة العقلانية ليس بعيدا عنكم أو عن كثير من الناس عند أكثر الناس أن مصطفى محمود هذا الطبيب أثار هذه القضية وروج لها ودار فيها كلام كثير جدا على صفحات الجرائد في موضوع الشفاعة وكما ذكرت أنها مدرسة مدرسة عقلية ابتداء من الشيخ محمد عبده ومرورا بالشيخ محمود سلتوت والشيخ محمد الغزالي وصولا إلى مصطفى محمود ودكتور محمد عمارة كل هذه الأسماء مدرسة مدرسة عقلية منهم من قال أيما حديث ورد عرضته على عقلي فإن رده عقلي رددته ولا غضب وإن قبله عقلي قبلته فحكم عقله في دين الله وأنا اتكلمت قبل كده مش فاكر في العقيدة ولا بغيرها في مسألة ضبط العقل إيه حجم أو إيه قضية العقل في الإسلام قلنا أن لم يرد مدح العقل مطلقا في الإسلام أفلا تعقلون أفلا يعقلون لقوم يعقلون ده مش مدح للعقل إطلاقا فالعقل ليست له فضيلة إلا إذا كان عبدا لما يبقى العقل عبد يبقى ده فضله هي دي القضية الحقيقية في قضية العقلانية إن الإسلام ما بيمدحش العقل وإحنا قلنا قبل كده أبيات الشعر اللي الراجل قال علم العليم وعقل العاقل اختلفا في أي منهما قد أحرز الشرف العقل قال أنا أحرزت بغيته والعلم قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا فالعقل لا قيمة له إلا إذا كان عبدا أما أن يتطاول العبد بعقله على ربه الذي وهب له العقل فهذا هو الضلال المبين مش عقل مش عقل إن أنا أديك حاجة أنا عاملها وإن تتباهى علي باللي أنا اديتهولك ده أنا اللي عامله تعدل علي باللي أنا اديتهولك تعترض علي باللي أنا اديتهولك لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الشاهد أن إنكار مصطفى محمود أو أمثاله لقضية الشفاعة بينهم على حقيقتهم بقى ظاهرة المدرسة فإن القضية مش إنكار الشفاعة ده إنكار السنة رد السنة وعدم الاعتراف بيها جملة بعدين لهم احتياطات لما تيجي تقول لهم بقى انت بتتكلم على السنة هي الصلاة وصلتنا ازاي ولا الزكاة وصلت يقول لك اه دي الحاجة نؤمن بالسنة العملية ونرفض السنة القولية طب انت بتفرق ليه طب ما القرآن وصلنا زي السنة نظريا نفس ال... نفس النقد مش عمليا بقى ترد القرآن كمان هل هي مرحلة لذلك لا أدري ولذلك كان لنا خطبة قديمة مش عارف راحت فين دلوقتي كانت بعنوان offside ساعتها قلنا في أولها دكتور مصطفى محمود offside دكتور عبد الصبور شاهين offside دكتور نوال السعداوي offside متسللون خلف خطوط دفاع أهل السنة والجماعة لأن الشباب انشغلوا بمأساة أفغانستان والشيشان والعراق وفلسطين و... و... ونسيوا العلم ونسيوا الدين نفسه بقت الم... المسألة مجرد حماسة عقلية كل شاب عايز يشوف نفسه وعايز يجري وجهاد ومش الجهاد وبتاع ونسي ان هو يزود عن حياض السنة فهجمت السنة من هؤلاء المتسللين وأسمائهم مسموعة ان الدكتور عبد الصبور شاني يقول هناك أوادم قبل آدم آدم أبو البشر دكتور عبد الصبور شيرين يقول لا ده في قبل ادم ده في بشر قبل ادم ايه الكلام ده ايه الكلام ده بيجي منين إيه؟ الثانيه ديك لا يتكلم عنها نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله فالشاهد ان هذه تحتاج الى شباب علماء يقدروا يواجهوا الفتن دي القضايا دي اثبات الشفاعه مش بدروشه الصوفيه اللي ساعتها قالوا يا اخي الشفاعة دي احلى حاجة في الدنيا الشفاعة يا بختنا بالنبي والشفاعة انت احنا لو من غير شفاعة يبقى النبي لا مش كده الاسلام محتاج علم في اثبات السنة والمجاهدة فلذلك الشباب اللي مشغولين بحاجات تانية تذب عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب لا ده الحرامي في بيتك الحرامي في بيتك عدوك في بيتك في جيبك التلفزيون داخل كل بيت وكل يوم مناقشات على الهوى في بعض هذه المسائل وانت مشغول بقى بهناك وهنا لا ده بيتك بيتك هنا الاول قاتلوا الذين يلونكم الاول في الاول الاقرب فالاقرب الشاهد الشفاعة حق منها حديث الشفاعة الطويل عن ابي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة هذا الحديث يعني تعتقد أن سيد البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس تقول لي طيب الرسول قال لا تفضلون على يونس بن متى وقال لا تفضلوني على موسى فإني أفيكم من الصعقة فأجد موسى ممسكا بقوائم العرش الحديث يقول أن هذه كانت قبل معرفته منسوخة لما عرف قال أنا سيد الناس أو الجواب الثاني اللي قاله ابن تيم أن هذا من نوع الأدب لا تفضلوني على أفراد الأنبياء مش أفضل من موسى أفضل من زكريا أفضل من أفضل لا وإنما أفضل الناس وهناك فرق وهل تدرون لما ذلك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر بمعنى ان الناس هيقفوا صف وعرضوا على ربك صفا صف او عدة صفوف محدودة بحيث اللي يبص يشوفهم كلهم واللي يتكلم يسمعهم كلهم سبحان الله ازاي ده القيامة بقى الموضوع مختلف يا جماعة عشان كده بالمرة انا بحبكم في الله احنا بنتكلم بقى في مسائل عقيدة وكل اللي يجي في سكتنا نقوله ظهرت الصوانة اليومين دول شاب يعذب في قبره وكثر كلام الناس حولها وقبل كده الشريط بتاع الدكتور عبد المجيد الزنداني اصوات الروس اللي هم بيقولوا انهم سمعوا عذاب القبر قد يصنع بعض الناس اشياء للدعوه يريدون بها خدمه الدعوه واحيانا هذه الاشياء تصد عن سبيل الله تضر الدعوه ولا تخدم الدعوه مساله الشاب عزة في قبره او البنت اللي هي اتمسخت وكانت مش عارف تستهزئ بامها او القران أو هذه الاشياء العالم النهارده بقى زي بيقولوا ايه زي قريه صغيره اي خبر في اي مكان في العالم تستطيع انك تستوثق منه والمتربصون بالإسلام والمسلمين والدعاء كثيرون ما بيصدقوا يلاقوا كلمة ويصيروا بيها شفت كذابين واحنا قلنا قبل كده ان كان في صورة بتوزع وانتشرت جدا كأن الأشجار كاتبة لا إله إلا الله محمد رسول الله ووزعت وديك أشجار في غابة في استراليا وراح طلع واحد قال لا ولا أشجار ولا استراليا ولا حاجة ده انتوا كدابين ولا بتفهموا حاجة ده دي لوحة أنا راسمها وبقت المسألة فيها تخبط كذلك مسألة الشاب يعذب في قبره يا جماعة بعد خروج الروح أو عند الحشرجة أو عند رؤية الملائكة انتهت القضية تحديدا كده بقى إذا بلغت الحكوم وراء الإنسان الملائكة ختم على لسان لن ينطق برضو جات لنا حكاية من طنطا كده نسأل الله أن يرحم الموحدين من أهل طنطا ومن العالم أجمع الموحدين أجمعين الشاهد إيه إنه آه قالوا ان واحده ست جات لها السكرات وهي شايفه ملائكه اهلا يا جبريل السيد جبريل مين وملائكه مين هنلعب بقى لا لا ده دي ام الشيخ فلان واخت الشيخ فلان وده كلامها منقول عن الثقات وليكن ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش مطلقا اذا الانسان راى الملائكه خلصت بقى في حياة غير ذي حياة اسمها حياة برزخية لا تطيقها العقول ولا تراها العيون دي عقيدة انتهينا يبقى إذا واحد مات يبقى في مرحلة عينيها مش شايفة الرسول قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن إيه؟ يسأل آن يسأل بس احنا لو فتحنا عليه القبر دلوقتي هنشوفه قاعد والملكين بيسألوه لا هنلاقيه راقد عادي جدا يبقى في حاجة حاصلة عينينا لا تقوى أن تراها يبقى اللي يقولوا لك لا ده عزب في قبره طلع وصوروه يبقى الكلام ده غلط قد يكون صح ربنا يرينا آيات لكن ما نقدرش نلزم بيها الناس علي بن ابي طالب يقول ايه حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله هتبقى الحاجات دي مطعن هتبقى مطعن فلذلك خلينا في العقائد الصحيحه ان بعد الموت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة عن هذا عدم علم بهذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يبقى بصرك اليوم اتكشف عنه الغطاء فبيشوف اللي ايه اللي ما كانش يقدر يشوفه قبل كده ويدرك اللي ما كانش يقدر يدركه قبل كده احنا لسه من شويه كنا في مساله هل راى رسول الله ربه فقلنا ان لا الرسول ما شافش ربنا في حياته رأي العين ليه؟ لأن في الحالة البشرية مش ممكن لكن بعد ما يمر بقى حالة تانية يرى ويدرك يسمع ويعرف ما لم يكن يستطيع أن يرى أو يدركه أو يعرفه وهو في حالة الدنيا يبقى هم ثلاث حالات حالة الدنيا حالة برزخية حالة أخروية الحالة الأخروية الرسول قال إن الأجسام هتتغير على هيئة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء يبقى هيبقى طولك ستين ذراع الرسول قال ضرس الكافر في النار كجبل أحد الموضوع مختلف فلذلك لما نقول بقى يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ازاي ملايين المملينة ملايين الملايين الملايين او بلايين البلايين ازاي يسمعهم الداعي وينفذهم ده مش موضوعك بقى دي القيامة خلص ما تحسبهاش النهارده بايه بعقلك البشري هو ده اللي بنقوله بقى لما يبقى العقل عبد يتلقى الأخبار سمعا وطاعا حاضر يعني دلوقتي لو جبنا واحد مات من 500 سنة 600 سنة من 1000 سنة مثلا وقلنا له تصدق ان ممكن حاجة تحصل في بلدكم ونشوفها في نفس اللحظة هنا يقول لك ايه ده انت مجنون مش ممكن مستحيل نقول له طيب حته بتاع حديد قد كده اهو ممكن تتكلم فيها وانت ماشي في الشارع من غير سلك يقول لك ايه هذا لا يصدقه عقل صح ولا لا لا. طب اذا كان عقله مش مستوعب حاجه فرقها ايه 100 سنه 100 سنه بس فما بالك لما بقول لك بقى اخره ودنيا تعالوا بتوع العقول بقى نتكلم مفيش عقل لما يقول لك قال الله قال الرسول تعمل ايه سمعا مطلق وتنتهي القضيه يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس في حديث انه تدنو الشمس من الرؤوس على قدر ميل لا ادري الميل المسافه من الارض او الميل المكحله التي يكحل بها العين ميل المكحله الشمس تبقى قد ايه في يا الله اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك كرب كرب يوم القيامه ده كرب فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل احنا هنفضل كده الأمر لا يطاق ما تشوف حد يكلم ربنا يشفع إلى الله عز وجل فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم تعالوا نستشفع بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم عليه السلام إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي خمسة اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح وقفنا المرة اللي فاتت مع النقطة دي وكأني المرة دي برضه مش قادر أعديها نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله لدرجة إن سيدنا آدم خايف يكلم ربنا لأنه عصى معصية واحدة فخايف يكلم ربنا طب انت هتقابله بأي وجه هتكلمه ازاي بكل المعاصي دي كتير قلت ان اخطر حاجة ان اللي هيحاسبك هو اللي شايفك اللي هيحاسبك هو اللي خلقك اللي هيحاسبك هو اللي كان مراقبك اللي هيحاسبك هو اللي سمعك اللي هيحاسبك اللي انت تحديته اللي يحاسبك هو اللي غضبان عليك اللي هيحاسبك هو اللي قادر عليك اللي هيحاسبك هو اللي انت في ايديه دي عقيدة يا ناس عقيدة يا مسلمين عقيدة يا ملتزمين ان ربك لما يغضب عليك تقابله بأي وجه هتقول له ايه سلم يا رب سلم اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك عافيتك هي أوسع لنا تأمل قول آدم عليه السلام وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي آه نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري سيبوني في حالي سيبوني في اللي أنا فيه سيبوني أنا بس أشفع لنفسي ده أنا عصيته وهي كانت معصية واحدة هتقول له إيه لما بتاع معصية واحدة لما سيدنا آدم عليه السلام معصية واحدة وقال نفسي نفسي نفسك التي أهلكتها نفسك التي آذيتها نفسك التي ضيعتها نفسك التي ظلمتها وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نفسي نفسي شيء عجيب ما تكلمنا مرة عن اسم الله الوكيل قلت كل واحد بيحتاج يوكل عن نفسه حد يدافع عنه يوم القيامة توكل مين يدافع عنك لما الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي والملائكة بيقولوا سلم سلم سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وابوك وامك وزوجتك وولادك واخواتك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كله هيفر منك تقول لي طب انا هدافع عن نفسي حتى نفسك ستتبرأ منك يقول اللسان كذبت وتقول اليد بطشت وتقول الرجل سعيت حتى نفسك ستتبرأ منك وتشهد عليك هتعمل ايه من وكيلك يومها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا من وكيلك يوم تلقى الجبار وقد غضبت من وكيلك يوم يتبرأ منك الأقارب والأباعد حتى نفسك من وكيلك يوم احتجت إلى وكيل يدافع عنك فما له من قوة ولا ناصر الوكيل الله الله الله حين يقول لعبده المؤمن أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم خذوه إلى الجنة الله ولكن الوكيل جل جلاله لا بد أن تتعرف إليه اليوم أن تتجه إليه اليوم قبل أن تموت تؤدي الوكالة إخوتي في الله هذه ثمرة العقيده أن تعتقد لتعمل تعتقد لتؤثر فيك العقيدة لا لتناظر وتجادل أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته